باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في يشوع واحد اللي حضر معانا امبارح الصبح كان في بداية يشوع المخضوض اللي حاسس انه الدنيا مخيفة موسى ده كان كبير قوي انا صغير المسؤولية كبيرة ربنا ابتدى يمشي معاه وابتدى يقول له لا انا هكون معاك وهتعمل زي موسى وهتشوف حاجات كتير فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك انما الرب الهك يكون معك كما كان مع موسى كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمر به يقتل إنما كن متشددا وتشجع لو أنتم فاكرين محاضرة امبارح ربنا قال له ثلاث مرات تشدد تشجع لأنه كان مهزوز قوي هنا المرة دي جاياله على فم الشعب ساعات ربنا يشجعنا مش بس برسائل روحية برسائل بشرية شخصية انك تكون انت امين خدمة وحاسس انك مضطرب او متضايق او محبط او عندك صغر نفس يجوا الخدام اللي معاك يقولوا لك على فكرة احنا بنحبك على فكرة احنا فخورين نشتغل معاك احنا حاسين بايد ربنا فتكتشف ان في الوقت اللي انت محبط وحاسس الموضوع كبير قوي ربنا بعت لك رسالة على الناس اللي معاك بيقولوا لك كمل احنا معاك زي ما ربنا قال لك الناس كمان بتقول لك ان الشعب قال له وعده انه يسمع كلامه الشعب دعاله بالنجاح الشعب شجعه خلينا فاكرين ان احنا كمبتدئين ربنا بيشجعنا برسائل روحية وبيشجعنا ببعض وبيشجعنا باللي ورانا فاستقبلوا الرسائل دي وحسوها من ربنا لانه يشوع كان مستكتر انه يبقى ريس على الشعب ده تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض تقسم الأرض التي حلفت لأبائهم تاني راجع معاكم مبادئ التنمية من يشوع يشوع كانت الرؤية واضحة دورك الأساسي إيه يا يشوع عايش ليه ربنا قال لي هتعيش لغاية ما تقسم الأرض تقسم الأرض ده حلم بعيد قوي ده احنا لسه ما عدناش الأردن وما استلمناش كنعان وما طردناش الشعوب بس هو ده الحلم اللي احنا عايشين عشانه دايما خلي في خلفية راسك الهدف الأسمى الهدف الأخير حلمنا العالم كله يبقى بتاع ربنا بداية من بلادنا ومن أفريقيا حلمنا الأقرب أن العشوائيات تعمر وكلهم يبقوا ناس روحيين حلمك الأقرب أقرب هو المنطقة اللي انت ماسكها يطلع منها خدام وكهنة وهكذا لكن لازم تجيب من بعيد وتقرب أمر يشوع رفاء الشعب قائلا جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا على أنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب هنا تلاحظوا حاجة مهمة مهارة أخرى لازم نراجعها كل شوية كأمنا التواصل الكوميونيكيشن أحيانا تكون أنت إنسان حلو في نفسك بتاع ربنا فعلا بس مفيش درجة تواصل ناجح بينك وبين اللي حواليك اللي في دماغك مش في دماغهم اللي في قلبك مش في قلبهم اللي انت بتفكر فيه بعيد قوي عن تفكيرهم الحوارات اللي بتحصل دي يا جماعة ضرورية على فكرة بالرغم ان انا كل شوية اعتذر عن تضييع الوقت بس انا حاسس بقيمتها ليه بتقرب المسافة بسمعك وبتسمعني بنشترك في حلم مع بعض يشوع رجل الله شاف المسيح بعينيه بس لازم يتواصل لازم ينقل كل ده للعرفاء وللكهنة اللي بينقلوا ده كله للشعب احيانا تبقى امين متميز جدا بس علاقتك بخدامك محدودة قوي لا التليفونات ليها دور المسجات الايميلات التواجد الزيارات الاغابي الرحلات ال... كل ما هو تحت بند التواصل ده قوة لفريقك والأدائك بعد كده جوزوا في وسط المحلة أمروا الشعب هيئوا لأنفسهم زادا ابتدى يدي التوصيات للعرفاء والعرفاء دول بيدوا التوصيات للشعب كان في أزمة يشوع حلها برضو وكل ده ممكن يبقى له شكل آخر في حياتنا وخدماتنا إنه كان عنده صبتين ونص مش عاوزين يعدوا الأردن ليه هم من قبل ما يعدوا قالوا احنا عجبانا الأرض دي عاوزين نسكن فيه لو انتم مذاكرين موسى ويشوع من حياة موسى قبل ما يمشي موسى قالوا له احنا الارض دي عجبانا ينفع نقعد هنا فموسى سأل ربنا قال ينفع بس بشرط فاكرين الشرط عدوا معاهم وصلوهم لأراضيهم سكنوهم ارجعوا خدوا أرضكم عشان لازم ايه نفضل فريق واحد وإيد واحد مفيش مصلحة واحد تيجي على مصلحة الفريق خلي بالكم فهنا السبطين إياهم رؤوبين وجاد- وجادين ونصف س- منسى قال لهم افتكروا الكلام اللي موسى قاله لكم يبقى هنا في القيادة الحكيمة لازم تراجع اللي ربنا قاله ولازم تراجع اللي انت استلمته من اللي قبلك افتكروا كلام سيدنا افتكروا كلام أبونا اللي خدمونا قالوا لنا كده يبقى هنا يشوع بيكمل المشوار مش بيقول براحتكم مش بيلغي اللي قبل منه لا بيكمل عليه أم، حاجة تالتة ال action plan ودي ما زلت بقول يا جماعة مش كلكم لسه بتخدموا بطريقة ال planning ده وده نفسنا نوصل له الراجل ده حط في دماغه خطة يشوع خلاص الهدف البعيد واضح التواصل كويس الناس فاهمة هو عاوز يوصل لإيه إنما حط خطة إنه المرحلة الأولى نتجسس الأرض عشان نشوف مناطق القوة والضعف exploration بنسميها في الكرازة كده اللي هو اكتشاف المجهول في البلاد دي وده اللي انت بتعمله شهرين ثلاثة وانت داخل على قرية جديدة او منطقة وبعدين هنعدي الاردن اللي هي اول ازمة توصل للناس ازاي الحاجز النفسي ده تتخطاه ازاي بعد كده عديت الاردن لسه عندك حروب عندك خطايا عندك مشاكل عندك هموم عندك فقر عندك بطالة عندك مرض دي الحروب اللي انت داخل عليه يبقى دي المرحلة الثالثة اللي أولها كانت أريحة أزمة فظيعة المرحلة الأخيرة خالص تسكنهم في الأرض يعني يستقروا يستقروا يعني بتوع ربنا عايشين حياة كريمة آه، يقدروا هم كمان يربوا عيالهم ويزودوا في التوسع يجي دور توزيع الأدوار ما زال بعضكم أنا بتكلم بصراحة بقى ما زال بعضكم يا جماعة مش بيعرف يوزع أدوار بيستسهل يعمل الشغل بنفسه خطر وخطأ خطر وخطأ لا وزع أدوار بقدر الإمكان عشان الشغل يستمر وعشان اللي بعديك يستلم صح ال- ال- الاتنين جواسيس راحوا ورجعوا وحكوا له كل حاجة يبقى كان ليهم مهمة واضحة هتعدوا هتشوفوا طبعا مش حاكين بقى قصة الجاسوسين عملوا ايه لما راحوا عند رحاب و- وخبتهم وقالت لهم ورجعوا وقالوا له الرب دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا جايين يقولوا له كلام مفيد قوي واللي مذاكر سفر العدد والخروج يعرف ان موسى تجسس الأرض قبلها بأربعين سنة لما عدى ال- ال- ال- البحر الأحمر زمان بعت 12 واحد لكنعان رجعوا له اتنين بس إيجابيين يشوع وكالب وعشرة سلبيين والإيجابيين هم دول واحد منهم يشوع اللي عايش لغاية دلوقتي بعد تاني جولة تجسس للأرض اللي هي فكرة اكتشاف اكتشاف الواقع اللي انت هتتعامل معاه وطبعا يفضل عندك الرجاء ربنا ادانا الارض ما اداناش حاجه لسه لا هنا الرجاء زي ما موسى قال وزي ما يشوع قال لان المسيح قال يبقى الارض لينا آه، وحكوا له بالتفصيل حكايه رحاب وخبتهم وورتهم بين العيدان الكتان و... وقالت لهم احلفوا لي بربنا انه مش هتموتوني هنا حتى رحاب اتخلق لها دور يعني ايه دي انسانه لسه مش مسيحيه فاذا احنا ممكن تفكر في ناس ابعد ما تكون عن الخدمه يطلع لها دور مهم مين كان يقول ان رحاب الزانيه الامميه هيبقى لها دور في خلاص شعب الله ده اتساع قلب الخادم اللي يستوعب كل الناس ما يبقاش مخه محدود ده ينفع وده ما ينفعش ما فيش حد ما ينفعش في حاجة اسمها ال code of ethics او ميثاق العمل دي حتة بقى مهمة قوي لازم يكون بينا مبادئ عامة متفق عليها مثلا اللي انا لسه قايله ده ما فيش حد ما ينفعش يخدم ده مبدأ فلو لقيت امين فيكم ماشي بسياسة ده ينفع ده ما ينفعش ده استنى اجيبه واقول له لا استنى احنا ما اتفقناش على كده احنا عندنا ميثاق ان طالما انا نفعت وانت نفعت يبقى اي حد ينفع موافق على المبدأ ده ولا لا دي مبادئ ان احنا مهما حصل مش هنكذب في خدمتنا لان الكذب خطية دي مبادئ ان احنا هنفضل ملتزمين ببرنامج الانبا برام دي مبادئ اذا في حاجة اسمها ethics او اخلاقيات الخطة لازم يتفق عليه ودي اللي بسببها بنلتقي كل شوية نراجع هو احنا متفقين ولا كل واحد ماشي بمزاجه هنا تلاحظوا ان في الاخلاقيات دي مثلا يقول في يشوع ثلاثة يكون بينكم وبين تابوت العهد مسافة 2000 ذراع هم هيعملوا ايه يا جماعة هيبتدوا يدخلوا على الاردن فطبعا لو دخلوا على المية كلهم بهرجلة الدنيا تزيد خالص قال لهم في مسافات محسوبة تابوت العهد شايلينه الكهنة في المقدمة ومحدش يقرب ومسافة محسوبة بين أول خط للتابوت 2000 ذراع بالقياس شوفوا النظام قد ايه وما زلنا بنتكلم عن 2 مليون نسمة إذا اللي جرب إنه يغلب أريحة أو طبعا أريحة لسه جاي بعدها واللي, واللي عاش مع موسى وشاف نظام يثرون قادر يمشي النظام وي وي وينجح في قيادة شعب طويل. كي تعرفوا الطريق ليه؟ تعرفين بقى لو قربوا على التابوت التابوت يختفي انما من بعيد قوي وهم شايفينه قصادهم كل الناس قادره تكشف التابوت فعارفه تمشي لكن لو التابوت بقى مفعوص وسط اللمه دي ما يبانش فتلاقي التوهان وارد اذا المسافه دي كانت ضروريه عشان القياده تفضل واضحه وبعدين من ميثاق العمل قبل خطه العبور ربنا اللي قال كده ويشوع نفذ الكهنه يدخلوا في الاول خالص برجليهم في الميه فاكرين الموقف الغريب ده يخوضوا في المية وهم بيمشوا المية بتجري منهم ويقفوا في نص نهر الأردن وشايلين التابوت ويتسمروا على كده على الأقل 12 ساعة ليه؟ هيعدي الشعب على جنبهم يمين وشمال لكن هم ما يتحركوش من وسط البحر ليه؟ لو اتحركوا المية هتنزل عشان الناس كلها تبقى عارفة ان اللي قفل المية اللي موقفها سور التابوت فيفضل الشعب معدي جنبهم شايف التابوت وشايف السور المية ففاهم ان المية واقفة بمعجزة عشان التابوت واقف جوه المية فاهمين الموقف كل ده ethics مفيش حاجة اسمها كاهن تعب يعدي بقى وخلاص لا ده دورك والنهاردة يوم طويل وهتفضل واقف في النص واخر ناس هيطلعوا زي ما اخر ناس دخلوا البحر هم الكهنة في دور مهم قوي ليك كقائد او كخادم اسمه ال motivation التحفيز ده دور معلش سامحوني مش كلكم بتعملوه برضه كل كلمة من دول يا جماعة وانا بحضرها صدقوني كنت مش عاوز اقول براجع عليكم براجع على نفسي وعليكم انه الدور ده ناقص عند بعض الناس يعني ايه انت امين ومجتهد وبتصلي وبتحضر وخايف على خدمتك بس في حاجة واقعة منك اللي معاك بيبردوا لأنك مش مشغول بتسخينهم انت لازم كل شوية تصحصحهم بتليفون باجتماع صلاة بأغابي بكلمة تشجيع الناس دي مش مش بتاخد مرتبات الناس دي بتحب ربنا وبتحب الخدمة وفي محبطات كتيرة يبقى لازم قصادها في تحفيز مستمر القائد الناجح فيكم يبقى عارف انه دور من ادواره الاساسيه التحفيز المستمر شوفوا بقى يشوع يقول لهم ايه عشان ربنا يريحكم اخواتكم وتمتلكوا الارض وترجعوا بقى تورثوا وتشوفوا الحلم اللي حكالنا عنه موسى وعمال يوعدهم كلام المريح بقى بدل ما يقول لهم ده احنا داخلين على هرب حرب وهم وما نعرفش كم واحد هيموت فينا لا لا هو بيتكلم بطريقة إيجابية يحفز الناس شوفوا يقول مثلا تقدسوا لأن الرب يعمل غدا عجايب فشوف بقى لما ابونا يبقى طالع معاهم المشن يقول لهم هتشوفوا ايد ربنا كل واحد فيكم هيحكي في اخر المشن حصل ايه فرق معاه وفعلا كل واحد وهو راجع يحكي خبرة حقيقية انه شاف ايد ربنا طب ما هو هيبقوا اكسايتد هيبقوا متحفزين لانه احنا هنشوف فعلا عجايب نقطة كمان مهمة تنمية الفريق الآن انتخبوا 12 راجل من سبط إسرائيل رجل واحد من كل سبط هنا تحديد القيادات مهم قوي وتنمية روح الفريق ولازم تبدأ من الناس مش من يشوع لو يشوع هو اللي اختار يقول لك يا عم دول ناسه بقى دي البطانة مش عارف الكلام ده لا رأي المجموع هو اللي يفرز القيادات واظنكم كلكم عارفين اول حاجه بقولها لكم في اختيار اي امين جديد ايه حد بياخد باله يكون محبوب من مجموعته اللي هي ايه اللي هي راي الناس اهم حاجه تعليم قبل ما تقول لي حافظ الحان قد ايه ولا قاري الانجيل كم مره ولا كلامه ووعظه حلو اول واهم كرايتيريا في اختيار اي قائد الناس حباه الناس مرشحاك مش انت اللي بيعجبك لا الفريق كله مرتاح له وكلكم نشكر الله جيتوا عن طريق الحتة دي تصدقوا او ما تصدقوش انما دي حاجة مهمة دي نعمة انك تكون مقبول ومحبوب عن المجموعة بتاعتك وده الاختيار تتفكر بالطريقة دي انتخبوا معناها كده انتوا قولوا لي مين تحبوا يبقى مندوب عنكم دي حكمة من يشوع لان خلت بعد كده لو حصل حاجة هم اللي قالوا دي مسؤولية الشعب كله مش مسؤولية يشوع لوحده جاب ال 12 دول اللي عينهم وقال لهم هتعدوا قدام التابوت وهتعملوا حاجة غريبة شوية تعرفين 12 ده كان دورهم ايه دول مش كهنة دول هيمشوا قدام التابوت لهم وظيفة غريبة جدا كل واحد هياخد حجر من نص البحر من نص النهر يعني حجر تقيل كده ياخده ويعدي بيه فيطلع 12 حجر يمثلوا ال 12 سبط يتعملوا رجمة حاجة اسمها رجمة واخدين بالكم عشان لما البحر يقفل هتفضل الرجمة دي شاهد انها جت من قاع البحر فالاجيال اللي هيحكوا لها الحكاية تضحك وتقول انتوا بتسرحوا بينا ولا ايه نقول له تعالى شوف الطوب الحجارة دي من قاع البحر فدي دليل انها معجزة حقيقية اللي هي ذكريات الخدمة اللي هي الأوفة ال 12 اللي هي بقايا العمل الإلهي ان لما ربنا بيمد ايده بتفضل في ذكريات مهمة حية تصحصحنا وتقول لا ربنا فعلا بيعمل عجائب اخر حاجة النتائج لما العمل ده معجزي طبعا كونهم يعدوا البحر ويبقى في فريق متكامل وفي نظام وفي خطة عمل وفي رؤية واضحة وفي ميشن وفي القصص دي كلها ايه اللي بيحصل اول نتيجة قريبة بنسميها الاوتكم يعني اللي طلع من الموضوع في الاخر اول نتيجة النجاح في عبور الاردن ده في حد ذاته انجاز عملنا يوم الروح فتحنا الحضانة عملنا 100 مشروع في القرية كويس ده اسمه ايه النتيجة الاولانية ودي لازم تكون مكتوبة في الخطة من الاول ده حلمك اللي انت كتبته وخدمت عليه سنتين ثلاثة لغاية ما تحقق فيقول فضلوا واقفين لغاية ما انتهى كل شيء ولما انتهى كل الشعب من العبور عبر التابوت والكهنة في حضرة الشعب في نتيجة أخرى أبعد في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل في نتائج أنت ممكن ما تكونش متوقعها بقى يشوع بعد اليوم ده كبر قوي في عينين الشعب ليه؟ استعاد نفس مجد موسى اللي عداهم البحر فأصبح الشعب أكثر استعدادا للخضوع ليشوع يبقى في نتائج أخرى من نجاح أي مهمة في تسميع في في صدى في في بركات أخرى يمكن ما تكونش أنت كاتبها أو ما كنتش متوقعها. في حاجة بقى اسمها التأثير. يعني بيقسموا النتائج ثلاث حاجات، نتيجة مباشرة ونتيجة محسوسة كده لكن ونتيجة تأثيرية بعيدة قوي إيه التأثير يقول عندما سمع جميع ملوك الأموريين غربا والكنعانيين الناحية الثانية أن الرب يبس مياه الأردن حتى عبرنا ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روحا يبقى في تأثير آخر أنه ده شغل صح والناس كلها بتعمل له تعظيم سلام والشياطين بيكشوا منه ليه ده شغل ربنا ده الناس دي عارفة تحط ايديها في ايدين ربنا بجد يبقى في صدى آخر وتأثير آخر سؤالي الأخير راجع نفسك قبل ما نصلي ايه اللي ناقصك لكي تتمم مشيئة الله في حياتك وخدمتك ماذا تريد يا رب أن أفعل يمكن يكون ناقصك وضوح الهدف الرؤي يمكن تقسيم الأرض اللي هي خلاص الناس بيغيب عنك يمكن بتنسى ان الفريق اللي معاك كخدام دي مسؤوليتك الأولى توصلهم السماء قبل أي حاجة قبل ما تقولي عملت كم مشروع ولا صرفت كم السنة دي حاسب ومسؤوليتك اللي بعدها اللي ورا منهم هيوصلوا السماء ولا مش هيوصلوا الهدف ده واضح ولا لا يجوز عندك عجز او نقص في التواصل يبقى انت مش بتعمل مشيئة ربنا لانك عندك نقص في الحتة دي ماذا تريد يا رب ان افعل عاوزك تتواصل مع الناس اكتر من كده عاوزك تنزل لهم تقرب منهم تحكي معاهم تسمعهم تحترم رأيهم ممكن يكون ده نقص نقطة عندك عندك نقص ودي بقول 60% فيكم ما عندكش خطة واضحة مش حاطط شغلك بشكل كل شهر عاوز تنجز ايه مش حاطط الرؤية في خطة مش ماشي بخطط انا عارف ان في معطلات للخطط لكن مهما كان اظن اتعلمنا وبنتعلم برضو رجع اكتب امسك ورقة وقلم وحط الحاجة مخطوطة مكتوبة مين هيعمل ايه امتى فين وبكام وليه وازاي كل ده يتكتب خطوة خطوة هنعملها ازاي وامتى وليه وفين وبكام وازاي يجوز عندك نقص في توزيع الادوار ما زلت مركز على ثلاثة أربعة مديهم كل وقتك هما اللي شايلين الشغل أو مركز على نفسك طب ليه ليه اللي عملك ما عملش غيرك وليه في طاقات معطلة في الكنيسة القبطية يا جماعة في ناس تستغربوا لما يدخلوا الخدمة في سنة سنتين يعملوا شغل الواحد يقول الله يا ريته خدم من 20 30 سنة ده كانت الدنيا اتغيرت طب ما هي ده طاقة معطلة عارفين أحد أسباب العطلة إيه؟ إن إحنا ساعات بنكوش على الخدمة كأن اللي, خ... اللي, خ... اللي بي... يعني أنت بتعرف ومحدش بيعرف ليه؟ في ناس كتيرة قوي قلبها حلو وفي ناس كتيرة مخها كويس وفي ناس عندها استعداد تتعب جدا كل ده معطل في الفريزر ممكن يكون ربنا عاوزك تركز في دي ماذا تريد يا رب أن أفعل يجوز نقصك الميثاق بتاع الخدمة يجوز أنت ماشي شوية بدماغك مش متبت في المبادئ اللي احنا عمالين نعيد ونزيد فيها بقالنا عشر سنين الاتفاقات اللي طالعة من الإنجيل وإن الفكر الكنيسة تكون أنت مش مركز فيها كفاية حاسب لا تكون بتشرخ أو بتمشي بدماغك يجوز يكون عندك نقص في التحفيز والغيرة دي النقطة اللي احنا عرضناها أنا بس بحاسب نفسي وبحاسبكم يعني إيه يمكن أنت فعلا كويس قوي بس دورك في تحفيز الفريق ضعيف وعمال تقول دول كسلانين دول خايبين اصل الصيف بيقع مننا اصل في دور ما تعملش انت ممكن تعمل تحفيز وتسخن الناس اكتر من كده بس ما ركزتش في الدور ويجوز ده اللي ربنا عاوز يقوله لك ماذا تريد ان افعل تنمية روح الفريق انك تخلي كل واحد حاسس بالانتماء بيحب اخوه عارف دوره كويس في وضوح للعلاقات ماشية ازاي المتابعة والتقييم انت بتقيم خدمتك بتقيم الفريق بتاعك بتقيم انجازاتك عندك حاجه اسمها outcome ولا impact يعني في تاثير وفي نتائج الكلام ده بتحطه في دماغك ولا هي بالبركه وخلاص يا رب ماذا تريد ان افعل في مسجات كتيره ممكن يكون ربنا بيقولها واحنا مش راضيين نسمع لو الواحد خد بس فكره من دول طبعا دي حاجات خاصه بالخدمه مش خاصه بحياتك الشخصيه لكن اكيد ده جزء من حياتك فممكن تقول لا أنا في حتة فعلا كانت واقعة يمكن ربنا بيقولها وأنا مش مركز فيها هي دي ربنا يدينا نعمة